صل وسلم على النبي وعلى آله اللهم صل وسلم على النبي وعلى آله اللهم صل وسلم على النبي وعلى آله اللهم صل وسلم على النبي وعلى آله اللهم صل وسلم على النبي وآله اللهم صل وسلم على النبي وآله اللهم صل وسلم على النبي وآله اللهم صل وسلم على اللهم صل وسلم على النبي وآله اللهم صل وسلم على النبي وآله اللهم صل وسلم على النبي وآله اللهم صل وسلم على النبي وآله اللهم صل وسلم على النبي وآله اللهم صل وسلم على النبي وآله اللهم صل وسلم على النبي وآله اللهم صل وسلم خلاص المستر المستر وصل المستر دخل الفصل خلاص مش عايز كلام أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه اللهم اجعل جمعنا هذا مرحوم واجعل تفرقنا بعده معصوما ولا تجعل فينا ولا منا ولا لنا ولا حولنا شقيا ولا محروما اللهم هب المسيئين منا للمحسنين ولا تفض جمعنا هذا إلا وقد غفرت لنا أجمعين اللهم اجعلنا من حجاج بيتك العرام- الحرام كل عام اللهم بلغنا الحج المبرور كل عام يا أكرم الأكرمين ويا ذا الجلال والإكرام آه، الحقيقة يا أحباب ربنا يجعلنا وإياكم من أولياء الله ويجعلنا وإياكم من الحجاج والعمار آه، أنا زعلان شوية مش كلام وعايزكم تحسوا بيا إن أنا ما- بقالي سنين طويلة طويلة بجد ما ما ما شفتش عيد الأضحى في آه، بلدي معرفش عيد الأضحى إلا في الكعبة فلما يجي عيد الأضحى وبعدين تلاقي حواليك بقى كل الأسرة كل الأسرة كل العائلة بتقول لك زهقانين احنا زهقانين يا أبي احنا زهقانين يعني العيد في السرير العيد النوم احنا أيام وأكل ومشروب وذكر لا احنا أيام نوم عيد سعيد يا مخدة عيد سعيد يا مرتبة الكلام ده كله في وقت أنا مش فايق لكم اللي هو ايه يعني أنا عايز اللي يطبطب عليا يقول لي معلش بس وقلت لكم ان انا اللي كان بيقول لي معلش كنت بزعل وينكسر خاطري واللي يقول لي مش معلش يقول لي ان شاء الله تحج السنه الجايه ازعل اللي يقول لي مش ع- ازعل لحد ما اكتشفت الكلمه الوحيده اللي بتطيب خاطري هي ان حد مجنون يقول لي انت بتحج انت بتحج انت بتحج النهارده إيه- حد قال لي إيه، يعني انا صعب عليا تليفوني بيفكرني انا ع- عامل تذكير في التليفون ان ان انا المفروض كنت ارجع بكره يعني تذكرتي الطيران بتاعي ان انا ارجع بكره ان شاء الله من الحج ف فبصيت في التليفون على التذكير وقلبي وجعني جامد فحد قال لي ان شاء الله ما ما انت راجع بكره الحمد لله على سلامتك بكره اللهم ارزقنا الحج المبرور يا ارحم الراحمين يا رب ففي في وسط كل الحاله اللي انت عايش فيها دي تبص تلاقي ناس انت مسؤول عنهم يقولوا لك ايه احنا زهقانين خرجنا فسحنا عمل يا جماعه هو عيد الاضحى بتاع خروج عيد الاضحى ده النساء الله يعينهم على المطبخ والرجال الله يعينهم على الذبيح وتوزيع الخير لو في خير بيتوزع وانتهى الكلام عيد الاضحى ما ما بتعملوا ايه في عيد الاضحى هو عيد الاضحى بتاع جناين فالمهم تع... وعايز اقول حاجه قبل ما نخش في المهم هي كلمتين والله اي حد زهقان انت زهقان عشان ما بتعملش اللي عليك اصلح الخلل يذهب الملل لما تعمل اللي عليك ربنا سبحانه وتعالى هيمتعك انت عندك 7000 ذكر في اليوم عندك 100 ركعة في اليوم عندك كذا عندك كذا الواجبات اللي عليك دي لما تعملها مش هتزهق لما ما تعملهاش تبقى زهقان بس خلاص المهم بقى بص اول تعليق جميل اهو بتاع هاني هدهد بيقول هل ينفع اجمع اكتر من نيه عند الصلاه على النبي عليه الصلاه والسلام الف مره بالصلاه الابراهيميه افدنا افادكم الله والاجابه يا هاني بس بالدليل نعم نعم يا هاني الاجابه بالدليل نعم ليه لان الرسول عليه الصلاه والسلام قال له اذا يغفر ذنبك وتكفى همك يغفر ذنبك وتكفى ما أهمك صليت على الرسول صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا فاللي يصلي على النبي عليه الصلاة والسلام ربنا يكفيه همه وبعدين النهارده واحدة زعلانة من زوجها فبتقول له الشيخ بيقول الصلاة على النبي ألف مرة ربنا بيسخر كل حاجة وبيقضي كل الحوائج فأنت أعمل فيك إيه أصلي على النبي كم مرة علشان ربنا يسخرك ليا لا هما الألف يكفوكي ولكن علشان الاستمرار هيخلي ممكن يخلي نيتك او امنيتك اللي انت عايزاها تتغير اللي انت نفسك فيه يتغير يتغير بايه باستمرار الصلاه على النبي عليه الصلاه والسلام يعني زي ما مره واحد قال للشيخ كشك الله يرحمه ويحسن اليه يا شيخ طب الجنه فيها سجاير ها جاوبوني يا حبايبي يلا الجنه فيها سجاير ولا لا جاوبوا على جاوبوا في الكومنتات ربنا بيقول لهم ما يشاءون فيها قول يا احمد يا عاطف ربنا بيقول لهم ما يشاءون فيها واحد عايز يشرب سجاير هيشرب سجاير وياسر وصل اهو والحاج داود منور الدنيا احمد علي بيقول لك ما الجنه ما فيهاش نار هيجيب منين سجاير واللي جاوب يجاوب الدليل في أحلى منها خمر لذة للشاربين الشيخ كشك الله يرحمه ويحسن إليه صح كده يا ميدو الشيخ كشك الله يرحمه ويحسن إليه قال له روح ولعها من جهنم لأن فعلا زي ما استغفر لذنبك بتقول وزي ما رانيا حمزة بتقول ربنا سبحانه وتعالى هيخليه ما يعوزهاش ونزعنا ما في صدورهم من غل يعني مثلا لو واحده نفسها انا نفسي في الجنه اضرب زوجي لو هي امنيتها كده هي عايزه تخش الجنه في نسوان مش مقصره في الدنيا بتضرب في الدنيا لكن اقصد اقول لو واحده مقهوره يا عيني ونفسها تضرب زوجها في الجنه تعمل ايه هتعمل ايه لا قال الله عز وجل ونزعنا ما في صدورهم من غل ونزعنا ما في صدورهم ربنا هيغيرنا هيغيرنا قال الله عز وجل إنا أنشأناهن إنشاء لا الأمر هيتغير مفيش غل مفيش غيظ مفيش حقد مفيش حاجة تكرهوها مفيش حاجة مش هتتمنى أصلا حاجة الوحشة واضح الكلام؟ فعلشان كده خلينا مع الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام اللهم صل وسلم على نبينا محمد أه ربنا يرضى عنك يا احمد يا علي بقول يا حبايبي الصلاة على النبي صلى الله عليه وصحبه وسلم في موضوع من مواضيع الحج والعمرة دخول الكعبة انك تدخل مش الكعبة نفسها المشرفة لا دخول المسجد الحرام طول عمر دخول المسجد الحرام ده شيء شاق صعب إلا لمن يسره الله له اللي عايز يدخل المسجد الحرام انت دايما اقول لهم في المدينه المنوره كده واحنا في المدينه المنوره واحنا في المدينه المنوره ب يسمع الاذان في الاوتيل ياخد بعضه وينزل يروح على المسجد النبوي ويلحق الصلاه هناك فين في الكعبه مش كده في الكعبه مش كده الكعبه لازم تروح بدري اكتر من ساعة واكتر يعني الموضوع صعب جدا دلوقتي اكيد اصعب واصعب واصعب واصعب ربنا يفرج كرب الناس وكربنا ويرزقنا الصلاة الحمد ففي مرة من المرات انا في يوم وداع في يوم وداع يوم الوداع ده اكتر يوم انت محتاج تتمتع فيه بالكعبة فوصلت المسجد الحرام وعايز ادخل البيبان مقفلة كلها انا واثق انا واثق ان ربنا هيدخلني بس مش عارف ازاي وبعمل المستحيل عشان اعرف ادخل من هنا ومن هنا ومن هنا ومن هنا آه يعني بكافح ومش عارف لحد ما الهمت الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وان الحل علشان ادخل انا هصلي على النبي بقى وربنا يدخلني دي ما لهاش حل غير كده وخلاص ان المفروض انت عشان تخش المسجد محتاج ساعة كاملة لا ده انا فاضل خمس دقايق وبعد ما الخمس دقايق خلصوا ادن الاذان وانا لسه بره في الساحه بره ومش هين عليا اصلي بره طبعا عايز اقول لكم ان في شيوخ من المشايخ الكبار جيت معاهم واعتمرت معاهم بيقولوا بيعتبروا او بيحتسبوا ان الصلاة بره باب الحرم بواحدة مش بس مش مش مش ب 100000 طبعا الكلام ده مرجوح الراجح ان طالما الصفوف اتصلت يبقى الاجر كمان اتصل المهم ان انا عايز عينيا تشوف الكعبة انا عايز اشوفها هي فحاولت و ودخلت وفضلت واقف قعدت اصلي على النبي اصلي على النبي اصلي على النبي اصلي على النبي وانا واثق ان انا ربنا هيدخلني بس مش عارف ازاي وخلاص بقينا بين الاذان والاقامه انا بصلي على سيدنا رسول الله عليه الصلاه والسلام ولسبب ما العسكري ساب الحواجز والدنيا فجاه فتحت عارف انت العصفوره لما تفتح لها باب القفص ما تطيرش انا مذهول انا مذهول ما تعرفش العسكري راح يصلي السنه القبليه فجاه العسكري ساب المكان ومشي وانا واقف مش يعني محتشم و... و... وما عنديش جرأه ان انا اعدي بصيت لقيت واحده ست طيبه معديه كده داخله كده من جنبي ايه ده يعني ينفع قمت معدي بصيت لقيت نفسي بعدي وداخل وفضلت ماشي ولا حد قال لي انت رايح فين ولا جاي منين وسلك بيا الطريق لحد السلم اللي ينزل على الكعبه بس عينيا شافتها عينيا شافت الكعبه اتاري ان هم بيفتحوا الحاجز اللي هناك ده بين الاذان والاقامه علشان بيبقى ايه الناس اللي بتطوف خلا وقفوا واتفتحت السكه عارفين لما اتفتح السلم ده عشان انزل الصحن انا قلبي اتملى باحساس صدق ربنا ان ربنا صادق بس انما بقى لساني متعقد اقول ايه اقول ايه طب انا وانا جاي بره وانا مزنوق دايما ابن ادم كده وهو مزنوق يعرف يقول ايه يصلي على النبي عليه الصلاه والسلام لكن لما يجي الفرج لما ربنا يحقق له في نفسه يبقى ايه يبقى الشكر كده احنا هادي قليل مش بنفس حراره الايه التوسل لحصول النعمه انا فعلا كنت مركز ان انا عايز اقول حاجه ترضي ربنا بس مش عارف ايه هي فكانت الدنيا زحمه قوي على السلم فالراجل قدامي راجل طيب اول ما عليه جت على الكعبه وشافها قال كلمه غريبه بيقولوها المصريين كانت كلمه ابويا الله يرحمه الحسن ليه دايما ناس العوام يقولوا ايه يا صلاه النبي يا صلاه النبي عارفين انا كنت في لحظه ماسك ورقه الاجابه وعايز اكتب مش عارف اكتب ايه فلقيت الراجل ده هو احنا على السلم فهو الراجل ده دماغه هنا بالتحديد كده دماغه في بقي وبيقول يا صلاة النبي فكأني ألهمت ياه ده انت دخلت بالصلاة على النبي انت ناسي يبقى الشكر كمان لازم يبقى بالصلاة على النبي فربنا أكرمني على ما أذكر وطفت طواف كل الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم العطايا في الاستمتاع بالكعبة احنا لسه كل ده ما جيناش جنب يوم التروية لسه كل ده حاجات شبه مع العمرة امبارح كنا بنتكلم على التأشيرة والم... وقبلها كنا بنتكلم برضو على التأشيرة والمطار وانتظار الكلام ده لسه لحد دلوقتي النهاردة معايا حوالي 10 قصص كلها برضو في الاستمتاع بالكعبة لسه بو لسه يوم التروية ما جاش لسه بداية الحج ما جاتش مش عارف احنا هنكمل احنا هنكمل بعد العيد ولا ايه مش عارف المهم اللي عايز اقوله لحضراتكم ان هحكي لكم بقى موقف طريف وجميل حصل لاختي اختي ام محمد ربنا يديها الصحه ويكرمها ويخليها لي يا رب انا عارف انتوا كلكم صاحبين الاخوات كلهم مصاحبين اخواتي الله يرحمهم ويحسن اليوم كان ساعات ساعات اخوات ما, ما ردش على الاسئله تقول لي ايه استحلفك بالله يا رب يرحم اختك اميمه ترد على السؤال فانا عارف ان انتم صاحبين اميمه ونجلاء الله يرحمهم ويحسن اليهم ويلحقنا بيهم على الايمان كلنا وتقعدوا بقى الناس الظريفه دي ايه اسمها ايه اللي مسميه نفسها بقى يا رب سترك والكلام ده والحاجه الناس اللي بتهزر دي بقى كلكم تقعدوا مع نجلاء واميمه وتقولوا لهم احنا اصحاب من زمان وعارفين بعضينا ربنا يجمعنا واياكم يا رب مع أصحابنا في الجنة لكن فاطمة أختي دي بقى اللي بقى يعني دي اللي ما حدش غيرها ربنا يديها الصحة يا رب ويشفيها و... ويدلها ولادها ويصلح لها حالها فاطمة دي بقى كانت بتطوف بالكعبة مش كلام وبعدين وهي بتطوف دي بقى ولا حد غششها ولا حد قال لها اعملي كذا عشان تبوسي ولا اعملي كذا عشان تعملي وانا عندي اسرار كده بقولها في العمره للاخوات ازاي توصل للحجر الاسود من غير ما راجل يلمسها راحه جايه بس الله اعلم الايام اللي جايه هيبقى فيها نفس الكلام ولا لا المهم دي بقى ولا حد غششها ولا حد قال لها ولا حد عمل برضو من الطرايف ان انا آه، خلينا في الموضوع الطرفه دي قبل ما انساها ان آه، اختي كانت بتطوف بال- بالكعبه وبعدين الطواف بدأ آه، الناس هتصلي العصر او هتصلي ال- فرض من الفرائض وهي بتطوف آه، راق الطواف عند ال- عند الباب هم العساكر بيوسعوا عند الباب وعند الحجر الأسود فهي وهي بتطوف لقت نفسها م- مزنوقة في حريم زانقين نفسهم في باب الكعبة ده قدر ده قدر وهو ده فعلا سر كان ال ال سنتين فاتوا بيحصل الكلام ده الله اعلم ايه اللي جاي اللي, اللي بيحصل ان قبل الطواف قبل الفرض بساعة يبدأ الناس الرجالة يمسكوا ايد بعض ويكونوا ايه ويكونوا آه الصف الاول الكلام ده في خلاف كبير بين المشايخ وانا عمري ما شفت شيوخي والعلماء يعملوا الكلام ده لكن حبب الى العباد في الكعبة المشرفة وانا بحترم كل الناس لكن انا ما اعملش كده عمري عمري ما اعمل كده اللي هو إت- إيه ان الناس تمسك في في ايد بعضها علشان يكونوا الصف الاول ويبداوا يقولوا للحجاج لا سيبوني سيبونا نعمل الصف الاول ويبدا الصف الثاني هكذا والثالث هكذا المهم ان قبل الصلاه بنص ساعه بقى بعد ما يكون الصف ده مسك نفسه بيبدا قبل الصلاه بنص ساعه يمنع ي- يمشوا الرجاله من قدام الباب والحجر وهم بيمشوا الرجاله العساكر بتمشي الرجاله من قدام الباب بيبدا الحريم يجوا منين يجوا من ورا العسكري هو يمشي الرجاله يقوم الحريم عامله ايه ما- واقفه على الباب بعد شويه يبدا العسكري الحريم بقت هي بس اللي على الباب من غير رجاله خالص بعد شويه يبدا الرجاله يبدا ال- العسكري يمشي الحريم يمشي الرجاله اللي بيبوسوا الحجر الله يديها الصحه كانت معديه في اللحظه دي وهي معدية فوجئت بالعسكري بي... بسجادة الصلاة بيمشي الناس اللي واقفة بيمشي الناس اللي واقفة وبيزعق لها العسكري بيزعق لأختي يقول لها يلا يا حاجة يلا بوسي الحجر يلا يا حاجة بوسي الحجر شوف سبحان الله العظيم من غير حد ومن غير مخلوق بيزعق لها يقول يلا يا حاجة خلصي يلا يا حاجة خلصي بوسي الحجر هي بصيت له كده وبصت الحجر الأسود فاضي مفيش عليه مخلوق قرص فضة فاضي قدام عينيها كده ايه ده هو ينفع هو ينفع النساء تبص الحجر هو ينفع يحصل كده وقامت منكبة على الحجر الأسود وقبلته واستلمت وهي أرزاق هي أرزاق الله يرحمها ويحسن إليها حماتي حبيبتي ربنا يسكنها الفردوس الأعلى من الجنة لما كنا بنطوف مع بعض بالليل في الكعبة كان كنت أخدها أه والله صدقت صدقت يا ميدو صدقت يا حاجة هي نوايا هي نوايا والله الست دي حماتي ضعيفة ولا طاقة ولا قوة ولا شيء خالص ودخلت خدتها أنا وهي واتمتعنا في عند الحجر الأسود عند ال- المواجهة اللي هو جنب الحجر الأسود وحطيت لها الكرسي الصغير بتاعها وقعدت في حضن الكعبة شوية كتار كتار الله يرحمها ويحسن ليها أغرب شيء في الحج والعمرة استمتاع الضعفاء ادعوا لها الله يرحمها ويثبتها عند السؤال ويسكنها الجنة من الطرائف أقول لكم على طرفتين في المدينة المنورة من الطرائف في المدينة المنورة كنت مرة قاعد في والموقف ده حصل معايا وحصل مع أخويا الكبير بالحرف زي ما هو آه، وفكروني اكتبوا لي كده تقبيل محمد للحجر الأسود عشان هنسى القصة دي قصة خطيرة القصة دي المهم ان آه، محمد اني في الروضه الشريفه كنت قاعد كده وكانت الدنيا رايقه فوانا قاعد ف- الاندونيسيين دول ناس يعني ايه في غايه ال- ايه ال- ال- الهدوء وحسن الخلق والصبر و... ربنا يجمعنا كلنا في الحج والعمره يا رباي وانا عايزكم تغيروا انا عايزكم تغيروا وتتمنوا ال- الحج والعمره وتتمنوا آه، ان انتوا تصرفوا فلوسكم في سبيل الله في هذا الباب فبقول لحضراتكم ايه ان جه آه حاضر هقول رقمي بعد نص ساعه بالظبط هقول رقمي هقول رقم ان شاء الله الساعه 10 وتلت فكروني الساعه 10 وتلت هقول رقمي ونختم البث ان شاء الله آه عدى بين من بينك وبين حد يعني يستأذنك كده فهو بيستأذني كده قمت انا قلت له اتفضل شاورت له كده فكان ورا منه واحد تاني فعمل لي كده وقام مسلم عليا هوب كان كانوا طابور حوالي ايه كانوا طابور حوالي ايه 20 شخص فلقيت ان انا بقى اتحولت الى مزار اتحولت الى مزار ان 20 شخص واقفين سايبين الناس كلها ويسلموا يسلموا عليا ويمشوا يسلموا عليا ويمشوا فطبعا كان موقف يعني ايه محرج جدا لو حطيت نفسك انت في في المقام ده يعني حاجه حاجه بقيت مكسوف ان ايه انت عملت منظر في لحظه من اللحظات وده من حسن خلق الناس دول بص الحاجه بتقول ايه انا العسكري كان بيمشي كل الناس ويزعق جدا وبعدين بص لي وقال لي خليكي هنا ومشى الناس التانية صعبت عليه شكلي لما شاف معايا العيال ايوه هو ده اللي بيحصل هو ده اللي بيحصل حبيبي يا رسول الله بيقول لي انت حجيت كم مره يا شيخ يا عم انا بعد ذنوبي ما بعدش حسناتي ربنا يتقبل يا رب اذا حجيت كتير يبقى واجب عليا الشكر والاستغفار كتير ربنا يبلغنا من حج مبرور يا رب انتم منورين احنا هنحج ولا ايه آه كنت جاي لك امبارح يا الله يا يا علي ربنا يجمعنا على طاعة الله ويسترنا ويلبس ستره الجميل عسى أن يكون قريبا إن شاء الله القصة اللي بعدها بتقول إيه أيوة قبل ما أنسى محمد تقأس أيوة شطرة يا رودة جنة ولا روضة وجنة شاطرين تقبيل محمد الحجر الأسود أيوة ماشي يا حاج يا رب تحج يا رب صلى على الحبيب صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا كنت قاعد مع محمد اخويا الكبير وده بقى اخويا الكبير ده عملاق في حسن الخلق ماشي الكلام فالراجل مؤدب جدا وكيوت جدا جدا ماشي فانا سامحوني يعني انا يعني ايه كنت شقي في الجاهليه ماشي ففي ففي الاسلام ففي التدين يعني عايز اعمل كل حاجة عايز اعمل يعني ايه يعني الحجر الاسود ده هو محطوط عشان يتباس يبقى لازم ابوسه انتوا واخدين بالكم يا جماعه ما حدش يقول لي اي حاجه تاني هو ده هيتباس يبقى هيتباس ماشي ف مش عارف مش عارف القصه دي ح... يعني ممكن تتسبب ان انا احذف اللايف كله ماشي مع اني حكيتها قبل كده بس آه يعني عسى ربنا سبحانه وتعالى يجعل فيها فائدة واستفادة ليكم ففي أول مرة أخويا يحج أنا هو بقى أي حد بيبقى بيحج بيبقى حاسس بال بيحس بالأمان لما يحج معايا ماشي زي كلكم كده يا رب حج معاك أنا نفسي حج معاك ماشي صح أساسي يا رب ارزقنا الحج يا رب لكن وفي موقف من قصه من القصص اللي هقولها لكم في يوم الترويه الشيخ بيقول لك خدني معاك في قصه اسمها كده الشيخ بيقول لك خدني معاك فالمقصد اللي عايز اقول لحضراتكم ايه ان انا يعني ربنا يغفر لي دايما زوجتي تقول لي ايه تقول لي ربنا يهديك اللي انت عايز تعمله لازم تعمله يا رب يهدينا يا رب واصلح حالنا يا رب أه اللي هقول ايه بقى المهم محمد اخويا اول مره يحج بيحج معايا ومبسوط ان احنا ايه بنحج سوا فجينا آه وصلنا لل للحجر الاسود يعني هنبوس امال مش هنبوس مش كده ياسر ولا ايه هنبوس حجر اسود فدخلنا على الحجر الاسود فانا يعني رفقا بيه مش فاكر كان معانا حد كمان ولا لا فانا خليت حد فينا انا وهو حد فينا يبقى في ظهره والتاني في صدره علشان يعني ايه يبوس الحجر يعني يبوس الحجر انا متردد بصراحه اقول المهم دخلنا نبوس الحجر وبوسنا الكفاح وبعدين بعد ما خرجنا من تقبيل الحجر مش عارف هو راجل عظيم ومؤدب جدا و- وجنتل ما لقاش الرداء بتاعه الإزار تحت بس من غير الرداء غطى كتافه وانت عندك مشكلة ان مفيش مستحيل نجيب رداء تاني مش كلام المشكلة التانية ان انت ما تقدرش تاخد اي رداء يعني ممكن عسكري يقول لك خد الرداء ده ما ينفعش تاخده ده رخصة و ربنا يهديك يا ف... فكان لازم يكمل الطواف من غير رداء او تقريبا جبنا الرداء مش فاكر يعني فعلا ذاكرتي مش مساعداني بس الموقف بقدر ما بينم عن يعني ايه تحمله وصب- وصبره الا انه برضه آه يعني كان كان موقف خطير المهم يعني اللي عايز اقوله ان دارت الايام والشهور والسنين وطلعنا مع بعض عمره رمضان فاحنا قاعدين قلنا ايه يعني كان لازم يجي يوم ال يجي ال يجي يوم آه، آه، الليالي الوتريه متعودين ان احنا بنقبل الحجر كل ليله وتريه فيلا نبص الحجر لا يا عم خدوا بالكم حاسين بالموقف لا يعني بقول لك بقول لك ايه روح الله يسهل لك الله يكرمك ففي طريقه احنا بنبص حاجه بطريقه بس ايه بس ايه هو بيقول لك انا لقيت ظهري حاجه في ظهري بتقول طك خد بالك فالموقف اللي حصل ان ايه ان قلت له لا يلا يلا بينا يلا بينا قال لي بقول لك ايه هقع ومش هقع وبتاع خلاص فالمهم آه، ف... فالمهم اللي حصل آه، انا برضو عايزكم تحسوا بيا ان ايه ان الكومنتات بتاعت يوتيوب بتبقى ملحقاني ب... يعني اقول الافيه بيضحكوا بعدها مثلا ب 30 ثانيه ولا حاجه ال- الناس يا عيني بتاع الواتساب بيضحك آه، بتاع بتوع الفيسبوك بيضحكوا بعد ال- الموقف ب 50 ثانيه مش عارف هم دول مجانين ولا ومبقاش عارف اصلا لما قلت الحاجه وانتوا ضحكتوا متاخر فالفتره دي عقبال عقبال ما ضحكتوا انتوا كان كان ايه قصه غلط ولا ايه؟ احنا مش في درس دلوقتي بقى احنا قاعدين بنعايد مع بعض انتوا زهقانين وانا حلفت اخرجكم من الزهق ماشي الكلام انا مش فبغض النظر المجلس ده درس مفيد آه، فيه ذكر فيه غفله المهم احنا قاعدين في ذكر الله سبحانه وتعالى ربنا يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح المهم دارت الايام وجه اخويا قال لي ايه آه، قلت له يلا ندوس حاجه قال لي يا عم بقول لك ايه لا آه، يعني انا المفروض اخد ال comment أع- اروح أ- اكتبه بدل بالعربي اكتبه بالانجليزي ب Google Translate واعرف معنى الكلام المهم آه، اللي حصل ان اخويا قال لي لا بقول لك ايه الله يكرمك سيبنا في حالك روح الله يسهل لك بوس الحجر انت وتعالى فالمهم آه راح آه رحنا نبص الحجر وبعدين رجعنا ساعة ساعتين وحصل مشكلة الشيطان الرجيم نعوذ بالله من الشيطان الرجيم الشيطان الرجيم لما ينزل بين الاثنين اتنين بيحبوا بعض اتنين مجتمعين على طاعة الله فالمقصد ان مين ايه آه. صليت على الرسول صلى الله عليه وآله وسلم آم، فالشيطان الرجيم ما ما يعني آه، يا رب سترك آه، آه، آه، أميمة توفاها الله أميمة ونجلاء توفاها الله المهم اللي هي أميمة اللي كان عليها حلقة آه، شكرا يا أمي حكيت عنها شكرا يا أمي المهم اللي عايز أقوله آه، رحنا نبص الحجر كان في نفس الوقت حصل مشكلة بين أخويا وبين آه، بين اخويا وبين آه، حد على السفرة والشيطان الرجيم نزغ بينهم فالشيخ قعد فاخويا قعد فلما اخويا قعد وقع وقع طبعا الراجل جه اعتذر له طيب خاطره و... و- وتقدم معاه لكن كان الدرس هو ايه لو مكتوب لك ان انت تقع هتقع حتى في مكانك مش عند الحجر فقام واخد بعضه وقام رايح يبوس الحجر الاسود في خطبة جمعة اسمها اسمها غرام الحجر الاسود خطبتها في كرداس اتمنى ان انتوا تتفرجوا عليها كلكم يا رب وادعوا لاخويا علشان اخويا ده بمنزلة ابويا و... ومن اغلى الناس عندي ربنا يديله الصحة ويكرمه يا رب وانتوا كلكم عارفين وشفتوه في الحلقة بتاعت عمر الحباب اللي هي العيد في حياته صلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم بص على القصص اللي انا كاتبها برضو آه، نرجع للحج في الصفا والمروه في شويه ذكريات جميله كده عايز احكي لكم عنها آه، من الطرائف مثلا ان كان آه، كنا مره في ال- في الصفا والمروه يا مرزوق ماشيين مع بعض آه، بن- بنسعى بين الصفا والمروه فجيت من عند آه، عند مروحه كده شويه مجموعه مراوح كده جايبه من التكييف قمت رافع ده رافع الاحرام كده بهوى على نفسي كده عند الايه عند المروحه عايز دخل هوا حران فكان وافق ان ورايا مجموعه ناس من اللي احنا مقصرين في دعوتهم من البنجاله وال- والهنود وكده فجم كل الناس اللي ورايا عملوا ايه آه رفعوا ايديهم عند المروحه وكانت هتتحول لنسك في لحظه واحده ان هنا هو في ايه في اشاره للمروحه ان ربنا يصلح الحال. فطبعا هنا اكيد في درس هناخده في حياتنا ان احنا ما نقلدش حد احنا دايما في الحج نقول للناس ما تقلدوش حد كويس القصه دي برضه انا كنت ناسيها كنا مر بنطوف في الكعبه وبعدين بصيت لقيت لقيت اولاد قدامي شباب مصريين شغالين في السعوديه فالشباب دول قاعدين ايه ماسكين آه، ورق وبعدين بيدعوا منه وبعدين لا واحد بيدعي دعاء كده جميل وايه و- وطعمه حلو وعمال يقول و- ويب- ويبكي في الدعاء والناس تعر- تعيد وتزيد وراه فاللي حصل ان ان ان الولاد دول شيعه احنا بنعرف الشيعه بقى بايه من اسلوبهم ومن ومن الغنى بتاعهم وها اللي هو مش عايز اقلدهم يعني ماشي كلام عفى الله عنا وعنهم ربنا يهديهم ويهدينا بس ايه آه، الشيعة عمالين ي- ي- يقولوا دعاء وايه شلة مصريين وراهم عمالين يرددوا الدعاء ويقولوا وراهم بالظبط ف فقمت جاي في ظهر ولد منهم بقول له السلام عليكم وعليكم السلام قلت له انتوا مصريين؟ قال لي اه قلت له يا ابني انت بتردد ورا ورا الناس دول ليه؟ قال لي دعاء جميل قلت له يا ابني دول شيعة الواد بقى انت عارف المصري الجدع اللي اللي واخد على اصحابه الواد قام مسك صحابه من كتافهم الاثنين صحابه وقام ولا ولا احنا بقينا الشيعة ولا احنا بقينا الشيعة احنا بقينا الشيعة قلت له لا لا انتوا بقيتوا الشيعة بس ما ترددش وراهم الدعاء ده انت ادعي من قلبك لكن ما ترددش ورا اي حد دعاء انت ما تعرفوش وما تعرفش معناه آم، بيقول ايه انا نقلت لاني كنت ساكنه جنب حسينيه وبياخدوا عربيه محمد ومش لاقيناها تاني لان الاسم فيها ابو بكر حسن الله حسب الله ونعم الوكيل هم اشرار وشريرين جدا فالمقصد اللي عايز اقوله لحضراتكم ان ايه ان آه، إن- نتعلم ان احنا ما نقلدش ما نقلدش اي حد في بيحصل ايه هوجه كده وكويس قوي انا عايز اقول الفكره دي كمان القصه دي كمان ساعات كده المصريين بالذات احنا عندنا حاله من التقليد و... و... باستهبال شديد بنيه صافيه وقلب ابيض وطيب واحده ست طيبه ام كبيره محترمه فاضله جت عند في طواف الوداع قعدت تعيط فوهي بتعيط جه مشرف الرحله احنا احنا مصريين عندنا غصب عننا بن... في الحب وفي وفي العاطفه بنفصل من الايه من ال من ال من حدود الله بصراحه يعني فيعني زي ما ايه يعني في ام كبيره جدا ام كبيره جدا فاضله بس مصريه بس كانت عايشه في دوله عربيه خليجيه ف- فكنت مثلا ايه الام دي تتصل بيا ف- أو- انا انا اقول لها انا اللي بعترف ان انا غلطان اقول لها ست الكل تحت امرك يا غاليه فتقول لي آه والله يا ابني انت طيب قوي مش عارف إيه. اعمل آه، لو سمحت انا عايزه السؤال كذا وكذا وكذا فانا الست صوتها 80 مش تسع... مش 70 ام ما بتتكلمش فبقول لها اللي تقوليه يا حبيبتي الموضوع كذا وكذا كذا فتقول لي إيه؟ حبيبك الله ورسوله حبيبك الله ورسوله ايوه بصراحه العلم هنا العلم و- ولما لما انا اقول لها يا حبيبتي مش غلطان بس الافضل لا الافضل لا وهي هي نور على نور يا يا ربنا ربنا يهدي يهدي نسائنا يا رب ويكفينا شر الغيرة أنا بكره الغيرة بكره الغيرة آه، وهو خلق في النساء لا بد منه لا بد منه يعني بكرهه بس آه، ما بكرهش اللي غير أمر الله صليت على الرسول صلى الله عليه وسلم فالمقصد هو إيه إن الست دي شاف في طواف الوداع ست كبيرة في السن و- وكبارة وعظيمة ومحترمة و- وكل حاجة ف آه، لكن عيطت قوي وجهشت في البكاء قوي فقام الراجل مسرف الرحله اخذها في حضنه وقعد يطبطب عليها والناس كلها بتعيط يعني هو المشهد فوق فوق مستوى الايه ال- الشبهات ولكن حرام دي حدود الله حرام ف... فانا وانا بطوف وقفت قلت له، "انتوا بتعملوا ايه انت بتعمل ايه يا حاج هو مسرف الرحله محرم للرحله كلها هو انت ابو المؤمنات هو انت ابو المؤمنات ربنا يك- ي- يصلح الحال يا رب ويهدينا ويهديكم جميعا ويلزمنا حدود الله فعلشان كده اي اخت في الدنيا مهما يكون عمرها تسأل عن السفر بدون محرم بقول لها لا ومليار لا لا ومليار لا إلا ربنا يعافينا ويعافيكم ربنا يعافينا ويعافيكم واحدة مريضة سرطان والسرطان وصل للرئة واحدة مريضة سرطان والسرطان وصل للعظم وما فيش محرم وبتاع و... وفعلا مظنة الإشفاق و... والفتنة مأمونة والرفقة الآمنة برخص لها مش رخصة عامة رخصة خاصة جدا جدا جدا وسبحان الله الحاجة فاكرين اسمها ايه فكروني باسمها ايه وليها مقطع حط الرابط بتاعه الست كلمتني يا ربنا يديها الصحة يا رب وقالت آه، و- وقالت لي ان ربنا شفاها من السرطان وشفى آه، و- و- وصرف عنها السرطان بعد ما وصل للرئة والعظم يا نهار ابيض ما انا بقول لك يا هاني هدى هدى أن- ده انت اول واحد جاوبت على سؤالك انت اول واحد جاوبت على سؤالك لما بقول لحضرتك ان الرسول قال اذا يغفر ذنبك وتكفى همك يغفر ذنبك وتكفى همك ف... فكل الهموم بالصلاة على النبي الزهري صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا كل الهموم ربنا يعفو عنا وعنكم ويعافينا ويعافيكم يا رب وطبعا ال- آه، آه، إذا اللي أفتي على غير ذلك اللي أفتي بغير ذلك آه، أنا مش ما أقصدش إن أنا آه، أحصره على الحجة اللي حكاها كده العشرة و- عشرة وربع قصدكم إيه يعني خلص ولا إيه؟ ده أنا ما قلناش حاجة ده لسه في 15 قصة صلى على النبي انا مش عايز السلسله تطول لازم اخلص النهارده شويه علشان آه، المفروض ان بكره الحلقه الاخيره كده كده هيبقوا 10 حلقات ربنا يهديكم صلوا على الحبيب صلى الله عليه وسلم ولا ولا اللايف بقى زمنه كام دلوقتي 39 دقيقه امم طيب صلوا على الحبيب صلى الله عليه وسلم آه، بيقول لك كانت فين القصص دي من زمان يا شيخ من حاسس ان ده اول يوم في العيد ربنا يهديك يا ياسر ويصلح حالك يا رب مش هنعمل حلقه طيب من عندك يا ياسر طيب نطلع بقى بكره من عندك المساك كلهم بخير على فكره طبعا آم، في قصص كتيره جدا بقى للحلوين الابطال اللي بيقعدوا في مسجد الخيف وده كلام آه، انا بستعجله بالرغم ان وقته ما جاش علشان آه، الاحباب اللي عمالين يسالوا انت حكيت مع الشيخ فلان حكيت مع الشيخ فلان بكرة إن شاء الله هقول لكم بقى الشيخ بيقول لك خدني معاك الشيخ بيقول لك خدني معاك آه، أقول لكم الحكاية دي آه، بس خلينا نخلص النهاردة ال- الاستمتاع بالكعبة ونخلي بكرة إن شاء الله الحج صلى على الحبيب صلى الله عليه وسلم ما انا قلت يا هاني النية كل الهموم بصلي على النبي بن- بنية كل حاجة انا عايز آه، اتجوز وعايز آه، شقة وعايز عربية وعايز ولادي ينجحوا وعايز آه، بنتي تتجوز وعايز آه، صاحبي ربنا يفك اسره وعايز ربنا يكفيني شر فلان كل دول بصلي على النبي ألف بنية كل دول واضح؟ ربنا يهديك يا محمد يا نصار ايوه ما تقفش في وش القطر يا محمد يا نصار لا لسه ما حكيتش يا حماية لما تاه مني يا نهى ربنا يصلح حالك يا رب يا رب تجيب 98% يا يا نور الرحمن انت وكل واولادي والمسلمين اجمعين صليتوا على الرسول صلى الله عليه وسلم الاجواء حلوه عشان انتوا معانا يا تواتي سليمة معلش انا في الانجليزي على قد شوية لو ان انا اسرفت على بعثة حج قبل كده امريكية المهم وما كنتش كنت ساعات بتخطى المترجم واتكلم لوحدي بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم آه، المهم آه، تمام، أربعة، مش أربعة. اه القصة دي برضه فكروني بيها حكيتها في أسرار الصلاة إن أنا أكون كنت داخل استلم آه، الملتزم وهي بتودي على بعضها ان اول حاجه الواحد يروح عند الباب وانا كنت هجيب الكعبه اشرح عليها بس ايه آه، عرفت ان ان انتوا بتزعلوا فبلاش انا كمان بزعل ما- بزعل قوي يعني أنا- انا بهرب من النظر للخلفيه اللي ورايا دي والله العظيم والله العظيم وانا بكلمكم كل ضحك اللي انتوا شايفينه ده والله وخاطري مكسور وقلبي متعور وكل اللي و- وكل اللي انتوا شايفينه ده والله العظيم من ورا قلبي انت بتشك فيا يا محمد انا صح طب انا هحط لكم link ال... link الدرس بتاع ال... الدرس ده بالانجليزي يا يا ترى ال admin هيعرف يجيبها في واحد من ال fans من اصدقائي على الفيس اسمه محمد امام بالانجليزي اسمه محمد امام او حاجه زي كده و... و... و... وكان مشيرها على صفحته هم الولد قعد يترجم لي آه، قعد ي- يترجم لي وبعدين شويه كده بقى قلت له اقعد ساكت الله يكرمك لا اه كان بيعدل عليا في حاجه هو انت عارفين السلفيين انا سلفي بس اقصد اقول ساعات احيانا احبابي يخافوا على المنهج فهي فمعدل على كلامي قمت قلت له انا ما قلتش كده قمت متكلم انا مش فاكر الموقف بس ال- ال- الفويس موجود وصوره موجوده برضه صليت على الحبيب صلى الله عليه وسلم القصة هي ان انا كنت رايح استلم الحجر الأس- ال- ال- الملتزم انت بتروح عند الباب وبعدين تقرب من الباب لحد ما تسند صدرك على العتبة بتاعت الباب وبعدين تفضل ماشي زانق صدرك في الباب لحد ما تجيب الملتزم وانت على الملتزم تفضل تزنق صدرك في الباب لحد ما توصل للحجر الاسود الرقم هقول الرقم اهو 011 23 600 600 خلاص 011 23 600 600 كمان مرة 011 23 600 600 آه، ابعت الرقم ده على واتساب رسالة فيها كلمة اشتراك وسجله على تليفونك باسم صلاح القلوب ربنا يشفيك يا رب صدرك الرقم التاني 0100 85 85 985 0100 85 85 985 أم، انا بقول رقم يهوي صفاء ماشي آه، الرقم ده ابعت آه، ابعت له آه، ده 0185 85 ده ده رقم الشخص اللي لما تبعت لي رساله انا اقراها خلاص آه، في رقم تالت عايز لو عندك اي group على واتساب اطلب من ال admin ان هو يخليه مشرف في ال group هيحط فيه مشاركة كل يوم باسمي الرقم ده هو صفر تلات وحيد خمسة وتسعين تلات وحيد خمسة وعشرين صفر تلات وحيد خمسة وتسعين تلات وحيد خمسة وعشرين ده اسم حضرتك خلاص لو مش اسم حضرتك غير خلاص لو مش اسمك خلي اسمك عبد الله المهم يا حبايبي رايح يا مرزوقه بص الحاجه الاسود انت اكيد حافظ القصه دي بقى انت راجل قديم المفروض انت تكمل القصه دي وانا بقول المهم دخلت عند الباب وزنقت صدري في الباب وبعدين الناس في ظهري كلهم الشطاره ان انت ما تقولش خلاص انا هروح عند الحاجه بقى فترجع بخطوتين عشان تمشي لا الشطاره ان انت وانت بتروح في اتجاه ال- الحجر تفضل مصمم ان انت تبقى سا- زانق صدرك في الكعبه وكل الناس اللي جايين دول بيز- بيساعدوك ان انت تفضل ساند صدرك في الكعبه لحد ما تمسك ال- الترابزين الابيض اللي تحت رجل عسكري الله اعلم هيبقى في ازحام بعد كده ولا لأ. المهم فوانا في الملتزم الملتزم بقى لما بتقف عليه بتبقى واقف على رخامه الرخامه دي عرضها ما يزيدش عن قدم رجليك حاجه بنتكلم في 16 آه، سنتي 20 سنتي ف الاشكال الاشكال هو ان ال- الرخامه دي تكون مليئه بالناس اللي عرقانين ففجاه لقيت الرخامه دي بتزحلق جدا جدا وجنب مني اخ فاضل محترم عظيم افريقي جسمه يعني عريض جدا و- وطويل جدا و- وضخم جدا وملتزم ال- الملتزم جنبي يعني انا جنبه كده زي العصفور في حضنه كده فانا مبسوط ومفيش اي حاجه مزعلاني في الدنيا خالص انا متماسك وع- وع- وقدمي متماسكه على الرخام بالرغم من إن الرخام غرقان آه، عرق وبيزحلق انا متماسك ومبسوط و- ولاقي نفسي جدا فوانا متماسك كده فوجئت على يساري بهذا الكائن العظيم العرمرم خايف على نفسه لا يتزحلق والارض تخونه وبدا هذا الوحش الاسد العظيم ده الكبير ده بدا خايف لا يقع خايف لا يقع وهيتزحلق وال- وال- والرخام هيزحلقه وبعدين بدا ايديه الاتنين تلوح في السماء زي المروحه كده هيقع هيقع هيقع مش لاقي حاجه يمسك فيها يعني الستاره هم رافعين الستاره فوق عاليه زي ما شفتوا انتوا كده هيقع ومفيش حاجه يمسك فيها الاحجار بتاع الح- الكعبه حيطه فهيمسك ايه عشان ما يقعش هيمسك ايه عشان ما يقعش قعد يلوح بايده كده يلوح بايده كده فما لقاش الا ايه الا دقني وكل ده وكل ده بايده الشمال كده والله العظيم هذا حصل كل ده الراجل ده بوزنه ده يطلع له 100 كيلو 120 كيلو 130 كيلو ماسك بس في لحيتي كده ومش- يا جماعه الحج عسل عسل احنا مش متجمعين في درس ده مش درس محدش يقول لي كلمنا عن عن كذا ده مش درس احنا عايزين نحج سوا واقول لكم ليه الواحد يدفع عمره عشان يحج تاني اديكم بتسمعوا عن قصه يمكن حصلت سنه 99 ولا 2000 ولا 2001 ال- ال- الراجل الضخم ده شددني من دقني كده وايه هو عشان هو ما يقعش ما هو يروح- يا روح ما بعدك روح هو لازم ما يقعش بغض النظر انت هيجرى لك ايه وهو مش واخد باله ان ده انسان دي ش- انسان شعر يعني انا لما ببقى سرحان مكه بنتي تلعب مثلا في في دقني كده وتقوم ايه حاطه توكه انا بت- ببقى حاسس حاجه بتقرصني بس انا مركز في حاجه تانية فتخيلوا بقى لما يكون ال- الضخم ده كله ماسك في حبل النجاه عشان ما يوقعش وم- ومصمم وانت مش عارف- انت ما تعرفش تكلمه بانهي لغه يعني اقول له ايه اقول له ايه اقول له يعني هتكلمه بانهي لغه تقول تقول له سيبني هو مش فاهم يعني ايه سيبني فانا ما قداميش ان انا ابكي ابكي له ان انا اقول اوقف عند حد يعني لازم سيبني انا عايز اعيش انا عايز افضل مكاني انا مش عايز اسيب المكان والله العظيم ما خفت من الالم والله العظيم ما زعلت من الوجع والله العظيم ما صعب عليا اي شيء الا بس ان انا مش عايز اسيب الملتزم دلوقتي الملتزم ده اللي سيدنا عمر رضي الله عنه وارضاه التزموا جنب الرسول عليه الصلاه والسلام سيدنا محمد ملتزم كده وسيدنا عمر ملتزم جنبه كده وهم الاثنين ملتزمين جنب بعض سيدنا محمد عيط سيدنا عمر بص له فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هنا تسكب العبرات يا عمر العياط هنا فانا ما عيطتش انا مش همشي لسه انا انا انا قاعد انا عندي مهمه لازم اعملها فلما ف- فسيبني اخلص مهمتي والحمد لله والشكر لله ما ما وقعتش بفضل الله عز وجل يعني مش ب... مش بسبب عضلات رقبتي يعني ولا بسبب حاجه انما ربنا سترني سبحانه وتعالى و وثبت الحمد لله انا بعتذر للناس ان اللي القصه دي عن الحاجه هند القصه دي بالنسبه لها قديمه طبعا آه، لكن آه، ادينا بنجمع القصص مع بعضها عشان لما نعوز نرجع لها في يوم احنا كده ايه خلصنا من لسه انا زعلان ان اللايف وصل ل 50 دقيقه بس القصص لسه كتير لسه كتير قوي قوي قوي قوي فلكن عايز اخلص ان شاء الله مجموعه القصص اللي قبل ال القصص اللي قبل آه، يوم التروية عشان بكرة إن شاء الله نعيش مع بعض آه، قصص يوم التروية ومواقف طريفة حصلت في آه، لا يا محمد يا نصار لحقت الحمد لله ربنا يثبتنا ويثبتكم يا رب اللي عايز أقوله آه، من الطرائف إن لما طلعت عمرة مع ولادي أطفالي الصغيرين أيام ما كانوا بقى بريئين وصغننين وجمال آه، كنت مصمم ان هم يلبسوا الاحرام على السنه من غير دبابيس فكان ده شيء يعني بيجرحهم جدا ان هو ايه بيتزحلق الاحرام بيتزحلق المفروض ان الاحرام المفروض ان الاحرام آه، المفروض ان الاحرام يبقى من غير دبابيس واحنا لينا طريقه بنعلمها للرجاله ازاي تلبس الاحرام بنلفه على بعضه كده وبعدين نبرمه مكانه بيبقى ايه قوي بيبقى الاحرام قوي وماسك نفسه و... و... وعمره ما يقع لكن احنا رجاله جسمنا طبيعته في خشونه وفي اكرمكم الله متاسف شعر في في حاجات كتير مخليه ايه إيه، يعني الاحرام ماسك فيك لكن الطفل ده يعني هو جسمه ربنا خلقه زي الفازلين فكان يا عيني ال- الع- العيال هم معايا ثلاث اولاد آه، محمد وداوود وعبد الله كنت الف عليهم ده بيتزحلق منه، ده بيتزحلق من عد- عدل وهو، ده بيتزحلق من عدل وهو، ده بيتزحلق من عدل وهو. بعدين ارجع للاولاني يعني الدبابيس مش تخالف السنه يا محمد يا نصار الدبابيس احسن آه، آه، آه، عدم استخدام الدبابيس او الحزام احسن شويه خصوصا في العمره الحج اكيد هتحتاج الحزام طبعا اكيد هتحتاج الحزام علشان مش بس عشان يمسك لك الاحرام لا علشان انت عايز محفظه عايز حاجات تحط فيها حاجاتك وانا بقول لك بقى كنا يعني صغيرين وايه عايزين نعمل الايه ال- اللي هو يعني اعلى حاجه النموذجي ف والعيال زعلانه ومقهوره وبتعيط بتعيط على الايه على إيه؟ زعلان وانا عايز امتعهم وعايز امتعهم على السنه واخد بالك فكانت بقت مشكله عمال ت- ت- تلم ده بيزحلق من ده بيزحلق من ده بيزحلق. الاشكال ان انت آه، لما يكون عندك علم تعرف تعمل السنه وتعرف تستخدم آه، خلاف الاولى اللي انت مش عاجبك ده في الوقت المناسب عشان هم يتمتعوا هم كمان انا زعلان ان انا ما حطيتلهمش دبابيس لان الدبابيس دي كانت هتخليهم يستمتعوا بالاحرام اكتر واكتر ولكن الحمد لله ان هم حاجوا على السنه يفضلوا يفتكروها لي ان شاء الله وتكون في صحيفتي آه، كذلك برضو اصراري ان هم يحلقوا آه، بالموس زلبطه الطفل مش فاهم ده مش فاهم ده ومش فرحان الفرحه دي او انت ما عرفتش تفرحه فيز آه، وهو حالم انت فاهم انت فاهم لكن العيل مش فاهم من الطرائف ان ليلى بنتي كنا بن- بن- يعني في مكة المكرمة وجينا حاضر يا شيخ الشيخ خليل باذن الله بس مش مناسبه دلوقتي انما في قصه هقولها لحضرتك باذن الله هقولها آه، في اخر حلقه في حج بخصوص اختي برضه الله يرحمها واتمنى ادمن يرد على الشيخ الخ- فاضل الشيخ خليل سلامه ابو عمار برابط حلقه شكرا يا امي ينفع تصوم بكره؟ لا يا هنا ما تصوميش بكره صومي بعد بكره احنا هنصوم ايام التشريق السنه ال- في ذي الحجه بنصوم 14 و15 و16 خلاص؟ أم، ال- احنا بنعلي جانب الخوف امتى يا استاذ آه، حبيبي يا رسول الله؟ بنعلي بنعلي جانب ال انا عايز اتذكر طب ما تكررش السؤال ده تاني خالص خلاص آه، 56 جنيه تمام كنت بقول ايه يا اصحابي آه، كنت بقول اه آه. ف في مكة المكرمة وشارع آه، في في نهاية شارع جبل الكعبة كده من ناحية جرول كنا واقفين في مكان فشفنا حمام الحرم فقاعدين نتصور معاه وبتاع واحنا عارفين بقى حمام الحرم ده له آداب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحرم لا ينفر صيده لا يعني إيه لا ينفر صيده العلماء بعض العلماء قالوا لا ينفر صيده يعني اه حاضر حاضر حاضر لا ينفر صيده يعني ما نضطرش الحرم ما نضطرش الحمام بتاع الحرم انه يخرج بره وبعدين نصطاده بره لا فاهمين الحركة اللي بتتعمل مع السمان يتحرك تشبك وبعدين يضطروا ان الطائر يطير وبعدين يقوم ماسك في الشبك ده فما تضطرش ال- ال- الصيد ان هو الحمام يعني يخ او ال- او اي شيء او شيء بنصطاده ما تضطروش انه يخرج من الحرم وبعدين ايه تصيده بره لا امال ايه سيبه آه، الأقوال تدرجت في هذه المسألة حد قول إن لا ينفر صيده يعني لما يكون حمام الحرم في الظل اوعى تهشه علشان تقف انت في الظل وهو يمشي صليت على الرسول صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أم، ففوجئت بنتي زي أي طفل في الدنيا بيجري ورا آه، بيجري ورا آه، الطيور بتجري على ال- على الحمام عشان تفرح بمنظر الحمام وهو بيطير وهي بتجري عليه ماشي الكلام فأنا حبيت أقول لها إن لا كده غلط ف بس بقى مش عمرو الحنين بقى اللي انتوا شايفينه دلوقتي عمرو اللي الشديد بتاع زمان فقمت ماسكها من ودانها وقال لها ده حرام الحرم ده غلط ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه ازاي حرام الحرم تعملي معاه كده فالبنت عيطت فبقول لنفسي يعني يا عمرو هو مكة المكرمة من حرمتها ان احنا ما نزعلش الحمامة عشان تزعل عيلة يعني من عظمة الحرم من عظمة الحرم ان انت ما تكسرش بخاطر الحمام تقوم تكسر بخاطر انسان مسلم ربنا يرزقنا الحنية على بعض و... و- ما- انا الموقف مش تراجيدي يا جماعه ما تروحوش برضو الموقف مش تراجيدي قوي يعني برضو يعني شوكولاته وخلص الكلام صلى على رسول صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا آه، اخر موقفين الموقف ده رجائي انت انت ابو المصلحه دي يعني وانا مش فاكر القصه المرزوق بتاعت ال 200 جنيه دي بتاعت مخدة الواد محمود اسامه مش فاكرها فكرني بيها انا عايز شويه عيال كده من الصيع بتوع الحج شبابنا دول وعايز افرجكم بكره ان شاء الله على شويه فيديوهات ليه وانا بحج وانا على سطح الميكروباص وبلبي الناس بتلبي ورايا ان شاء الله بكره ده هيبقى يوم يعني آه، كرنفال بس لما تشوفوني بضحك قدام كده ادعوا لي علشان انا مش بضحك ولا حاجه خلاص صلى على النبي عليه الصلاه والسلام الله يجبر بخاطرك يا فطوم الله يسترك يا رب. آه، كنت بطوف في طواف حوالين الكعبة فكان في واحد لبناني جميل كده انتوا عارفين اللبنانيين دول يعني ايه آه، يعني آه، وش القفص بتوع المسلمين في ال- في الأناقة يعني والكلام ده أو بيضرب بيهم المثل في كده فهو طبعا يعني كل ما كان فيه عظماء وأفاضل وعلماء والناس اللي بنتشرف ب بمعرفتهم لكن الموقف ده يعني كان مع أخ آه، بكيزة في نفسه كده يعني إيه- يعني واخد بالك ف فكان بيطوف في الطواف كل شوية مرزوق يقول إيه حد يلمسه من هنا مش عارف الناس بتوع يوتيوب سامعينها دي ولا مش سامعينها كل ما حد يلمسه كل شوية فأنا يعني أنا بنزعج من صوت المروحة انزعج من صوت كذا يعني يعني بي- بيفرق معايا الموجة بتاعت التون لازم أبقى عارف أي صوت سامعه أبقى سامعه أبقى عارف ده إيه اتحط في مكانه ممكن أقعد في الحر بس م- ما اسمعش صوت مروحة فالراجل ده روشني كل ما أركز في الدعاء وانا عايز اقول لكم مشكله تانية عايز اقول لكم مشكله تانية يعني انا عندي التركيز في حاجه متعلق برسائل ربنا ليا فاهمني فانا لما اسمع ايه الايه دي رساله من ربنا قلت لكم قبل كده ان لما يجي شيخ آه، يجي حد في الطواف يقول لي يجي حد في الطواف يقول لي يا شيخ آه، في في صحن الكعبه يقول لي هو هو الحجر الاسود فين؟ انا ما بقولوش يا حاج رجائي ما بقولوش ده عند اللمبه الخضراء اللي هناك دي ما بقولوش ده عند الحجر ال- عند الباب لا انا بقوله ده عند الباب الركن اللي عند الباب هو ده الحجر الاسود واقوم اطوف ما دام حد جه سالني قال لي هو الطواف بيبدا منين يبقى دي رساله من ربنا ليا بيقول لي ايه؟ بيقول لي قوم طوف واضح الكلام؟ لما ابقى رايح حلقه واحد يقول لي آه، آه، يا شيخ جدد النية آه، واحد يقول لي يا شيخ أنا مشكلتي تجديد النية أعرف إن ربنا بيقول لي إيه جدد النية مش عارف أحكي القصة دي ولا لأ مش عارف أحكي القصة دي ولا لأ لو حكيتها لو حكيت القصة دي آه، آه، هحذف ال live أحكيها ولا لأ مش هترجعوا لل live ده تاني ولا تسمعوا القصص دي تاني لو لو حكيت القصة اللي جاية بس يعني إيه يعني كارثة كارثة قصص المهم مش هحكيها صلى على النبي عليه الصلاة والسلام فلما كنا بقى آه، مركز في دعاء واسمع حد بيقول لي انا مش بس هنتبه له لا انا انا المشكله ان مثلا ابقى هذا ايه يا رب وفقني في السلسله الفلانيه دي الاقي واحد يقول يا رب اغفر لي ذنوبي يا رب اخش الجنه متخيلين في قصة من القصص الحقيقية ثابتة عن بعض السلف أنه هو بيطوف كان يقول اللهم اغفر لي ولا أراك تفعل اللهم اغفر لي ولا, ولا أراك تفعل ده كان واحد والعياذ بالله آه، آه، سكران فهو بيطو- روح البيت سكران أمه بتقول له صلي فأمزق أمه في تنور النار و يعني قاتل أمه آه، لا يأس من روح الله وكل آه، ذنب له توبة رنا بتقول لك ايه احكي وما تحذفش اللايف لا لا لا لا، مش هحذف الناس اللي على الصحاب المميزين اللي على تليجرام سمعوا القصة دي المهم اللي عايز اقوله اني بس الناس اللي قالوا لي ما تحكيش دول ناس بقى ايه يعني هتلاقي بص هتلاقي ال- ال- الرجاله بتقول لك احكي والاخوات بتقول لك لا ما تحكيش عمرك ترجع خليك مستور ربنا يعفو عنا وعنكم يا رب انتوا يعني كل ده انتوا يعني كل ده ناقصين قصه فاضل القصه دي يعني المهم يا حبايبي آه، فانا عندي اشكال ان حد يقول لي ايه ربنا مش هيستجيب لي فبعدين قلت له السلام عليكم قال لي عليكم السلام قلت له وحضرتك ما تعرفش تطوف من غير ما تقول فرجني انا على فكره عايز اتفرج على ال live ده انا عايز اتفرج على ال live ده واحذفه بس آه، هي دي اللي بي- الكلمه اللي بيقولها دي ذو بوسي ده انا دي نيتي والله في ال live ده ان انتوا تحكوا ان انتوا تحكوا تحبوا الحج تعرفوا ان الحج ده هو ده السفاري هو ده ال camp هو ده هو ده كل حاجه هو ده المغامره ومليان ايمانيات شفتوا كل الايمانيات دي زين عبد الغني بيقول لك ما هو يمكن بيقول كده امين المهم فقلت له يا اخي انت حضرتك مين انتوا متخيلين الاحرام اللي هو لابسه وربنا احرام فورمال احرام آه، يعني آه، اخر شياكه فالراجل بقول له لو سمحت وحضرتك مش ممكن تطوف من غير ما تقول فقال لي فبص لي كده وسكت يعني ماشي انا عندي كلمه حافظها دايما اقولها من الناس الاقي حد بيتدني في الطواف اقول له ما توضعتش هناك توضع فين بس ده ما قلتلوش كده فالمهم ان انا ايه سبته في حاله يطوف واخرت نفسي شويه وسبته يمشي وعايزكم تتعودوا على كده في الطواف يا رب نطوف يا رب ويا بخت اللي طاف مع شيخه يا بخت اللي طاف مع شيخ يعلمه يطوف ازاي في حاجه يا حبايبي اسمها جار الباديه وحاجه اسمها دار المقامه جار البديل ده اللي هو بتاع جارنا في الحج جارنا في رحلة لما واحنا قاعدين انت متضايق ان صوته عالي في الشخير يا عمي المحطة الجاية هينزل اما نروح مزدلفة مش هيقعد معانا انت انت متضايقة ان هي معاها عيل صوته عالي يا ستي ده انت بكرة تترحمي على الايام الحلوة دي لكن لكن دار المقامة بقى أنا ساكن في مش عارف آه، في المنيب في حلوان في المعادي في الجيزة المكان اللي أنت ساكن فيه جارك اللي جنبك ده بقى اللي لازق فيك ده هو ده بقى اللي ما بيتحولش ففي دعاء نفسي تحفظوه تقولوه كل ما حد يزعلكم كل ما حد يزعلكم من جيرانه اللهم إني أعوذ بك. يلا قولي يلي متضايقة إن جوزك مقعدك مع حماتك اللهم إني أعوذ بك من دار السوء في دار المقامة فإن جار البادية يتحول هو الجار دايما في في الطواف وفي الحج وفي العمرة جار بادية ما بيطولش ما بيطولش يا ما بقى القصص بقى اللي اللي- اللي- الجميلة اللي مش هحكيها لكم كلها بتاعت ايه آه، نمنا جنب واحد بيشخر نمنا جنب واحد بيضرب اللي جنبه نمرة جنب واحد بيزعق بيزعق فجأة فجأة يزعق مش بيزعق يعني مش بيطلع صوت الغطيط لا ده هو فجأة يقول ها مش هحكي القصص دي كلها انما ال- الفكرة ان ده جار بادية في النهاية في النهاية هيعيش طول عمره حبيبك لكن ال- جار المقامة ده وده بقى اللي عايز له عايز له دعاء مخصوص عشان ربنا يصرفه عنك صليتوا على الرسول صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تصدقوا ال- ال- ال- الأخ محمد جه احنا كنا في سيرتك ولا ولا مش عارف حضرتك ولا لا يا أستاذ إمام عمار آه، شاهين حضرتك ولا ولا حد تاني اللي كنا مع بعض في ال- في مكة و- وجيت المحاضرة للأمريكان لو حضرتك حط لنا اللينك هنا لو مش حضرتك يبقى آه، أظن صاحبي خالد اللي بتاع أمريكا هو ال- هو صاحب الموضوع المهم أنا هحطها في كومنتات ال live ده فيس ويوتيوب وادخلوا شوفوا واهلا بيكم كلكم المهم القصة ال- الأخيرة كل يوم سبعة ذي الحجة طول العمر كل يوم سبعة ذي الحجة طول حياتي يجوا الناس الحجاج يعيطوا ويترموا في حضن الواعظ ويقولوا له انا خايف انا هعمل ايه بكره الحج صعب الحج كتير انا حاسس ان المناسك دخلت في بعضها عارف مراجعه ليله الامتحان عارف مراجعه ليله الامتحان انا خايف انا مش عارف آه، هعمل ايه بكره الحاجات دخلت في بعضها اه هنا اخده وطبطب عليه واقول له ما تخافش ده هو الحج اسمه ايه الوقوف بعرفه المبيت بمزدلفة المبيت بمنى بس كده شوف صدقت يا عطر الجنة أنا بدعي للي بيعمل شيء الوقوف بعرفة المبيت بمنى المبيت بمزدلفة مش مطلوب منك تعمل أي حاجة سيب نفسك معانا أنت معانا أنت بتحج قصة جميلة متكررة عامل ز- عارف عارفة عارفين عياط العروسة ليلة الفرح ما بقوش يعيطوا دلوقتي ربنا ي- يهديهم يا رب آه، عارفين عياط ال- عياط ال- ال- ال- اللي مذاكر كويس قبل الامتحان هي دي ال- الحكاية حكاية ال- الخوف من ان بكرة المشاعر فكان في واحد لمت بقى مصدعني يعني كل الناس بتعيط وتيجي تقول لي انا هعمل ايه بكره انا هعمل ايه بكره انا خايف من من الحج انا حاسس ان المناسك دخلت في بعضها فطيب خاطرهم وخلص الكلام يا عم سيب نفسك معانا انت معانا يبقى انت بتحج فجه واحد لمد اللي بقول لك يا شيخ احنا هنا دافعين فلوس الشركه دي مش عارف ايه انتوا ايه انت هنا ايه فقلت له طب طب يا لمد يا- يا لمد الرحلة انت عايز ايه قلت له احنا بالصلاة على النبي صلى الله عليه وصحبه وسلم قاعدين مع بعضينا و- وقلت لك المناسك وانت معايا مش عشان مش علشان آه، تحج بس ده انت بعون الله ومدد الله الشرح اللي انت واخده ده ربنا هيستعملك ان انت تفيد الناس اللي حواليك وتشرح للناس اللي حواليك والله العظيم والله العظيم والله العظيم انا صورته بتليفوني في الصفا والمروة وهو قائد لمجموعة بيقول لهم المناسك وبيشرح لهم وبيقول وهم بيقولوا وراه لكن الفكرة في ايه؟ فعلا في تعظيم الشعيرة هو هو خايف من هيبة الموضوع وكل الناس اللي ب... اللي اللي بتخاف آه، الناس اللي بتخاف آه، من ان هو ماسك ضوافره بيخاف ان هو من من الصابونه بيخاف من معجون السنان بيخاف ايوه كل ده من تعظيم شعائر الله ومن عظمه الكعبه آه، الوقت جري بسرعه وكنت اتمنى ال live ده يكون قصير يا رب تكون دخلت عليكم السعاده وبرجعكم لأول كلمة قلتها في ال live إن يعني إيه آه، العيد ده ما أعرفش طعمه والله بيبقى الواحد عايش في معاني تانية وعايش مع الحج وحلاوته وبقدر كل الضحك والانبساط اللي شفتوه ده بقدر ما الواحد متحسر و... وصعبان عرفتوا بقى أنا ليه زعلان عشان كل ده عشان العشرة الجميلة دي والمواقف الكتير الجميلة دي كل ده مخلي الواحد زعلان على آه، فوات الحج والحرمان آه، من الحج في وقت انت مسؤول عن اولادك بقى و... والاسره زعلانه و- وحزينه وعايزين يتفسحوا انا زهقان يا ابا انا زهقان يا عم زهقان ايه هو انت كلمه السر في الزهق والله اللي بيعمل اللي عليه ما بيزهقش اللي هيعمل اللي عليه ما بيزهقش اصلح الخلل يذهب الملل فعلا انت عندك اذكار تقولها لو قلتها مش هتزهق لو ما قلتهاش والله هتزهق خدوا بعضهم وراحوا يسافروا ما حصل ما انبسطوش قعدوا ما انبسطوش عمل ما انبسطوش الانبساط بيجي بذكر الله اللي هيذكر ربنا ربنا هيروق باله الاحصائيات بتقول الجهاز المركزي للتعبئه العامه والاحصاء في مصر بيقول بيقول ان اعلى نسب طلاق في السنه كلها بتكون في الاعياد بتكون في الاعياد ازاي هو كده كل ما تحصل غفله يحصل خراب يحصل ذكر يحصل استقامه قلت لها انت غلبت فيك اصلي على النبي كم مره شد حيلك شد حيلك مفيش نهايه شد حيلك مفيش نهايه للذكر بس صلي على النبي بنيه ان ربنا يرضيك ويرضى عنك بنيه الاصلاح ما بينك وبين الله سبحانه وتعالى ربنا يعفو عنك ويغفر لنا ويسترنا وياكم وينجينا وياكم انا بحبكم في الله والناس اللي جايه متاخر زي الاستاذ عزب كده ارجع هات ال live من اوله فاتك كتير وربنا يتقبل منا ومنكم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته يلا اكتبوا كلكم سبحانك اللهم وبحمدك عشان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك علشان انا ب- بنتظر الشباب الاخرين دول لان اساسا بيوصل ال- الصوت بيوصل متاخر للفيس اظن دقيقه كامله أنا شفت بقى كمان اجمل كومنت ده بيقول انا قربت اجيب 1000 صلاه على النبي في ببركه المجلس ده جميل احسنت لا تقبلوا يلا قولوا سبحانك اللهم وبحمدك عشان عشان اعرف ان انتوا وصلكم نهايه ال- بس لا ما كانش فيه روائع ابن القيم يا رب دين روائع ابن القيم يا رب ولا تحاول عنا هذه النعمة و اجعل من دبر لنا قطع هذه النعمة اجعل تدبيره تدميره قولوا آمين كلكم كلكم قولوا آمين ببقكم مش مش بالكتاب كلكم قولوا آمين اللهم ثبتنا وزدنا وثبت نعمك علينا وزدها يا رب العالمين آمين والله في بكرة الساعة كام؟ ما أعرفش والله خليكم منتبهين كده من العشاء يا رب نحج كلنا يا رب يا عشاء يا عبد الرحمن يا رب إن هي- آمين يا رب يشفي أمك يا مريم خلاص دعيت أهو يا أخت عائشة أيوة سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك صلى الله عليه وسلم صلى على الحبيب يفرج لك الوقت حلقة رواية ابن القيم كل يوم أحد الساعة خمسة ونص مساء على قناة الرحمة إن شاء الله آمين. حاضر يا أسماء حاضر حاضر أنا على السحر يقول لك قول ربنا يصرف ولاد الحرام ربنا يهدي ولاد الحرام ويصرف عنا شر الأشرار والأشرار يلا توكلوا على الله بالسلامة يلا نورتونا يلا يا جماعة بالسلامة أيوة أحسنت يا حاج هند أنت منتخب على هذا خالص يا رب نحج سوا يلا سبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت